مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الكاهن كرجل صلاة مفروض أن الكاهن ليس فقط خادما للمسبح أو في مجرد عمل الرعاية إنما هو رجل صلاة هو وسيط بين الله والناس يصلي عنهم باستمرار في كل حين وفي كل مشكله وهو في الصلاة على نوعين صلاة من أجل نفسه وصلاة من أجل الشعب لأنه ما يقدرش يصلي من أجل الشعب وينسى نفسه مفروض أن تكون له ذاكرة قوية تذكر كل احتياجات الناس وكل طلبات الناس كتير جدا واحد يقابله يقول له يا ابونا افتكرني في صلاتك يا ابونا صلي من اجل فلان المريض صلي من اجل فلان اللي في ضيق لازم الكاهن تكون ذاكرته قويه بحيث انه يفتكر كل دول لازم ان لم تكن له صلاه خاصه من اجلهم فعلى الاقل يضع اسماءهم على المذبح عشان الأسماء دي تحضر قداس من الأداديس ويفتكرهم على المسبح لما تشوفوا الصلوات السرية الخاصة أثناء تقديم القربان المقدس أثناء تقديم الحمل تلاقي مكتوب فيه إن كان من أجل المرضى يقول كذا من أجل المنتقلين يقول كذا من أجل المسافرين يقول كذا أنا خايف لا يكون كتير من الكهنة ناسيين هذا الجزء وما بيقولوهوش أبدا لكن هو موجود في الخلاجي أثناء تقديم الحمل وهو أثناء ما بيرشم الحمل برضه ممكن يكون فاكر هذه الأسماء في ذهنه وفي صلوات أخرى في أواشي فيها طلبات عامة ممكن في قلبه في فكره تكون أسماء معينة بيقولها يعني إيه؟ يعني مثلا في أشية الإنجيل بيقول الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحوا وهو بيقول كده الكلام ده كلام مسموع في فكره في غير المسموع يكون بيذكر أسماء معينة قصاد ربنا من أجل المنتقلين وهو بيقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم يكون برضه هو بيقول الكلام ده فكره يطوف حول فلان أو فلان بالاسم وهو بيقدم بخور على المذبح يكون في فكره برضه بعض أسماء علشان ما ينساش الناس لأن في بعض ناس يقول لك الموضوع ده إن شاء الله ربنا يحل أنا الموضوع ده سلمته لأبونا فلان علشان أبونا فلان يسلمه لربنا فإذا كان هو ناسي ولا على باله يبقى مساكين يا عين الناس اللي مطمئنين لصلاة هذا الكاهن من أجلهم وهم ما يصليش واخدين بالكم أبهات من الموضوع ده ده صموئيل النبي بيقول حاشا لي من قبل الرب اني لا اذكركم اني انساكم ان انا ما اقولش اسماءكم لربنا يعني معتبرها انها خطيه فيا ريت يكون كل واحد في ذهنه انه يذكر هؤلاء الكل من اعجب الصلوات التي رايتها خاصة بالكاهن وقلت هذا في محاضرة سابقة اللي هي تحليل نصف الليل تحليل نصف الليل ما فيش طلبة من الطلبات إلا ومذكورة فيه وبالتفاصيل بالتفاصيل يعني إن كان يطلب من أجل غفران الخطايا يقول الخطايا الإرادية وغير الإرادية الليلية والنهارية يقعد يذكر بالتفاصيل لو كان الآباء يصلون تحليل نصف الليل كانوا هيقولوا كل الناس بس لما يقول النوعية يكون في مخه اسم فلان وفلانة وفلان وفلانة مش بس يقول ولما يقول للمسافرين بس كمان يقول اللي في البحر واللي في البر وطبعا تزود عليها واللي في الجو واللي في الطرق المسلوكة وغير المسلوكة والسائرين بك السالكين بكل نوع يكون في مخك كل هذه الطلبات لو حفظت صلاة نصف الليل تبقى كويسة أنا عارف إنها طويلة لكن مهمتكم برضو طويلة لازم تكونوا حافظينها وفي الصلوات السرية الموجودة في القداس برضه حاجات كتيرة لازم الواحد ياخد باله منها الكاهن في صلاته لابد أن يجاهد مع الله من أجل الناس يجاهد مع الله من أجل الناس وخصوصا من أجل الأمور التي تبدو مستعصيه بالنسبة للبشر لكن كل شيء مستطاع عند الله يا ريت مثلا في صلواتنا من أجل المرضى وطبعا ده جزء من من الأواشي من أواشي القداس يا ريت في صلواتنا من أجل الم... من أجل المرضى في أوشية المرضى نذكر الأمراض المستعصية زي أمراض السرطان وزي أمراض الفشل الكلوي والفشل الكبدي وبعض أمراض أخرى يعني لما بيخش الإنسان فيها بيشعر الناس كلهم أنه اجتاز مرح يعني دخل في مرحلة خطرة لا يعلم نتيجتها إلا الله الصلاة من أجل الناس هي نوع من الشفاعة اللي نسميها شفاعة الأحياء في الأحياء هو أنواع الشفاعة عندنا شفاعة الأحياء في الأحياء وشفاعة الأحياء في المنتقلين وشفاعة المنتقلين في الأحياء في ناس في الكتاب المقدس كانوا يصلون الى الله في حراره شديده جدا من اجل الناس زي ابراهيم في صلاته من اجل سادوم في تكوين 18 وزي موسى في صلاته من اجل الشعب بعد خيانتهم للرب في عبادة العجل الذهبي في خروج 32 وزي صلاة نحمية وعزرة موجودة في أسفارهم بشكل كبير يعني ده مرة عزرة بيقول أنا شققت ثيابي ونتفت شعر رأسي وجلست مكتئبا وبعدين صليت وقلت يعني معناها بكل مشاعره ونحمية يقول أما أنا فصمت وصليت ونحت أياما كثيرة وبكيت واعترفت بخطاياي وخطايا الشعب أمام الله وقلت يعني بيصلوا هم في حالة روحية وحالة نفسية معينة بكل قلبهم مش الكاهن يصلي صلاة تأدية واجب يقول مفروض ان انا اقول الاسماء دي لا مش مجرد مفروض ده مفروض يصلي من كل قلبه ومن عمق مشاعره كوسيط بين الله والناس هم سلموه هذه المهمه تصوروا ان السيد المسيح كان يصلي من اجل الناس وهو على الصليب يعني لم يهتم بآلامه بالجسد إنما كان يهتم بالآخرين ويصلي من أجلهم حتى الذين صلبوه كان يصلي من أجلهم وفي صلاته الطويلة أو تأمله الطويل في يوحنا 17 في حديثه الطويل مع الآب كان يصلي من أجل تلاميذه ومن أجل الكنيسة في شخصهم ويقول لربنا أنا تارك العالم لكن هؤلاء لسه في العالم احفظهم في اسمك قدسهم في حقك احفظهم من الشرير اريد ان هؤلاء يكونون واحدا كما اني انا وانت واحد بقعده يصلي من اجلهم صلاه الكاهن في صلوات تقصيه في الكنيسه وفي صلوات في افتقاد البيوت مفروض انه لما يفتقد بيت يصلي فيه ويصلي من كل قلبه من أجل الناس الموجودين وبعد ما يسيب البيت يصلي من أجل ما سمعه من هؤلاء الناس مفروض الكاهن يصلي قبل كل اجتماع وقبل كل عظة تصوروا من الأشياء العجيبة إن القديس بولس الرسول الذي يسمونه فيلسوف المسيحية كان بيقول للناس صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي طب ما هو حل عليه الروح القدس وهو اللي بيصلي من أجل الناس لكن بيقول للناس صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي دي تلاقوها في افسس الصح ست في فصل طويل بنقوله اثناء رسامه الرهبان فهو يحتاج انه يعطى كلاما عند افتتاح فمه محتاج ان يعطى كلاما عند افتتاح فمه ومحتاج الى الصلاه الكاهن ايضا مفروض ان هو يصلي اثناء تقبل الاعترافات واثناء اعطاء التحليل ايضا التحليل عباره عن صلاه لكن برضو جايز المعترف يحتاج الى صلاه خاصه من اجل ظروفه الخاصه من اجل خطاياه الخاصه من اجل العقبات التي تصادفه في طريق التوبة أو في طريق النمو يحتاج لصلاة خاصة يبقى في صلاة في الكنيسة صلاة في الافتقاد صلاة في الاعترافات صلاة أيضا في زيارة المرضى صحيح بيصلي لهم صلاة معروفة أو محفوظة ولكن جايز المريض ده بالذات يحتاج لصلاة من نوع معين الكاهن أيضا لا يصح أن ينسى صلواته العائلية صلواته في بيته صلواته اللي زوجته وأولاده يتمتعوا بيها ويشعروا انه بيصلي من اجلهم انا مش عارف اذا كان بعض الكهنه بينكسفوا يصلوا قصاد عائلاتهم ولا لا المفروض انكم تصلوا تصلوا مع عائلاتكم وتصلوا من اجل عائلاتكم أنا فاكر وأنا شاب الكلام ده كان سنة 47 على ما أظن كنت مدرسا في مدرسة أجنبية فكنا الصبح قبل ابتداء الدراسة نجتمع كلنا في اجتماع روحي ونصلي من أجل التلاميذ صلاة عامة بل ونصلي أيضا من أجل التلاميذ الذين يحتاجون إلى صلاة خاصة ونصلي من أجل الضعفاء في عقليتهم ونصلي من أجل الراسبين إنهم ينجحوا ونصلي من أجل الطلبة اللي لهم حالات عقلية خاصة قبل ابتداء الدراسة كان اجتماع صلاة لكل الناس والموجودين كلهم كانوا علمانيين لا مش نقول كهنة بيصلوا لا كل المدرسين كانوا علمانيين وكان توجد مثل هذه الصلاة لا يصح أن الكاهن يعتذر عن الصلاة بحجة المشغولية أو يفتكر أن مشغوليته هي الجري شرق وغرب أو أن مشغوليته هي بس الوعظ أو الخدمات الطقسية أو الزيارات لا خدمة الصلاة ينبغي أن تكون في أولويات خدمتك شوفوا الآباء الرسل قالوا كلمة حلوة خالص لما جم يرسموا الشمامسة قالوا إيه؟ قالوا أم قالوا نرسم نرسم الشمامسة للخدمة اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة أما نحن نتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة طب خدمة الكلمة دي معروف الرسل بيروحوا يبشروا في كل حتة لكن اعتبروا الصلاه أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة كتير من الكهنة للأسف الشديد يكتفون بالصلوات اللي في الكنيسة عن الصلوات الخاصة يقول لك آه صلاة بكر والثالثة والسادسة دي قلتها في الكنيسة أو التاسعة معاهم في أيام الصوم ويكون كل اللي قاله مزمور واحد أو لو كان هو الكاهن الخديم يبقى المزمور الأول والمزمور الأخير وبقية المزامير ما قالش منها حاجة فبيكتفي به ده مفروض إن الصلوات دي تكون ليكوا صلوات خاصة غير الصلوات اللي هي جوه الكنيسة كذلك مفروض أن تكون صلوات الكاهن من أجل الناس صلوات جدية يعني واحد يقول له صلي لي يا ابونا ومعتمد على صلاة أمي وفاكر إن صلاة أبونا دي الجسر الذي بينه وبين السماء هات يا راسك ويروح رسم بعلم الصليب يقول له يلا كده على طول كده يعني الحاجة اللي الناس بيفتكروها نوع من العامية أفضل نوع من الكلفتة يعني ما أعرفش باللغة العربية كلمة كلفتة نسميها إيه لكن يعني تكون السرعة وعدم الاهتمام يعني السرعة وعدم الاهتمام وما يشعرش الشخص إن أبونا صلى له هو مجرد سحب راسه ورسمه بالصليب واجتاز مقابله لازم تكون صلواتكم بنوع من الجدية يشعر اللي بتصلوا على راسه إنكم جادون في الصلاة وإن السلم الذي بين الأرض والسماء قد استخدم تماما وبطريقة عملية في هذه الصلاة مش مجرد تأدية واجب مفروض ان الكاهن يصلي من اجل الخدمه بكل فروعها يصلي من اجل مدارس الاحد يصلي من اجل اجتماعات الشبان يصلي من اجل الشمامسه يصلي من اجل المكتبه يصلي من اجل النادي يصلي من اجل الخدمه الاجتماعيه يصلي من اجل الفقراء مش من اجل احتياجاتهم الماديه فقط إنما من أجل روحيتهم يصلي إن ربنا يشترك في العمل مع عبيده في كل عمل صالح يصلي من أجل المشاكل علشان ربنا يحلها يصلي من أجل الفكر اللاهوتي حتى لا ينحرف أحد في فكره من جهة العقيدة ساعات الكاهن يصلي وساعات أيضا يصلي على مية ويرش المية برضه الصلاة على المية ورش المية دي آه، أبقى أشرحها لكم وبعدين عشان تتفهم في الصلوات التقصيه ينبغي أن يراعي الكاهن روحانية الطقس روحانيته من جهة كل شيء روحانية الطقس من جهة الكلام الذي يقوله من جهة الفهم من جهة درجة السرعة يعني ايه درجة السرعة دي؟ يعني ساعات الناس لما بيحفظوا بيقولوا بسرعة ولما يقولوا بسرعة يقولوا بعدم فهم بعدم فهم وأنا في بداية حياتي الرهبانية آه أول ما دخلت في مغارة افتكرت الشياطين هيحاربوني ويتعبوني فقلت لازم أحفظ آه، مجمع القديسين وبقيت أقول صلاة المجمع وأنبسط لما أقول له 144 ألف أقول ياه ده هيقولوا إن أصحابي كتار وهيخافوا منهم وكل طغمات الملائكة يبقى الواحد مبسوط خالص وبقيت أقول الصلاة دي من كل قلبي وأنا فاهم كويس الكلام اللي, اللي بقوله لكن عشان أقول الكلام ده الواحد كان يصلي ال- ال- الأبصلمودية واحدة واحدة دخلنا الكنيسة الكنيسة فيها جبابرة في الألحان والجبابرة دول حافظين المجمع على الآخر وما دام حافظينه الحفظ تجيب السرعه والسرعه جري كان واحد ماشي وراهم بكرباج انا ما قدرتش اصلي معاهم ده دول ناس سبقونا في الخدمه وسبقونا في الحفظ ووجدت ان كتير من الناس كلما زاد حفظهم زادت سرعتهم وكلما زادت سرعتهم قل فهمهم وقل عمقهم واصبحوا بيصلوا بس ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لدرجه حاجة كلمات تلزق في بعضها وتجري ورا بعضها مش عارف انتوا جربتوها دي ولا لا لكن كتير من الناس بيبقوا كده يا ريت آه، نحط جنب كلمه صلوا نقول صلوا بفهم وصلوا بعمق وصلوا بروحانيه جايز بعض الكهنة يقول نشكر ربنا استريحنا من التسبحة وسبناها للمعلمين مين قال ان الكاهن مش من واجبه التسبحة مين قال آه، سؤال بقوله لآباء الكهنة هل أنتم بتواظبوا على التسبحة؟ لك لا دي شغلة المعلم شغلة العريف أما أنا فقد ارتقيت من طقس العرفاء إلى طقس قدام المذبح الكاهن اللي بيصلي التسبحة يكون أكثر روحانية من غيره فإن لم يستطع أن يصلي التسبحة كاملة على الأقل يصليها بالتدريج يعني كل يوم يقول شوية منها كل يوم يقول شوية بحيث على مر الأسبوع يكون انتهى من التسبحة كلها لكن في صلوات في التسبحة جميلة كده واللحن والموسيقى لهما وقع في النفس إن صلاهم الإنسان بروح إن صلاهم الإنسان بروح في مشكلة أمامنا حتى في ال- في المهجر حتى في المهجر أقولها لكم مع أنكم أنتم مش في المهجر لكن يعني جايز بتقعوا فيها أنتوا رخوين من ناحية أخرى يقول لك مثلاً احنا في بلاد بيصلوا بالانجليزي فعلشان يستفيد الاولاد بالانجليزي بنصلي القداس بالانجليزي ويصلي القداس بالانجليزي وهو مش قادر يطبق اللحن على الترجمه فتكون النتيجه انه يصلي دمجا فيفقد الموسيقى ويفقد اللحن ويفقد التاثير الروحي بتاع الموسيقى واللحن بنحاول دلوقتي عن طريق بعض الآباء الذين يتقنون الألحان إنهم يجعلون اللحن يطابق الترجمة فيبقى مع إنها ترجمة إنجليزي مثلا ماشية باللحن القبطي المعروف أرجو حينما نتمكن من هذا الأمر إننا نوزعه على كل الكنائس اللي بتصلي باللغة الإنجليزية عشان لا يتحول إلى دمج تحويله إلى دمج يعني فقدان تأثير اللحن والموسيقى مهما كان ما هو دي اللي بتخلي بعض الكنائس الأجنبية يخلصوا القداس في تلت ساعة في نص ساعة لأنه دمج على طول جري جري جري جري ويوصلوا بسرعة ويخلصوا بسرعة لكن يبقى التأثير الروحي مش موجود حينما أقول اللحن وتأثيره لا أقصد الإعجاب بالصوت الإعجاب بالصوت دي حاجة تانية دي معناها الإنسان خرج من صلته بالله إلى صلته بالناس وصلته بنفسه لكن احنا عايزين ازاي الواحد يكون يشعر المستمعون انه يصلي يعني اللي بيسمعوا الصلاه يشعروا ان ابونا بيصلي مش مجرد بيمشي دمج كده قرايه او مبسوط من نفسه شويه لا ده بيصلي بيصلي واقف قصاد ربنا جايز طلبه الاكليركيه استلموا هزات الألحان لكن يا ريت يستلموا روحانية الألحان ودي تبقى هزات السماء يعني بيهز السماء بصلاته آه السماء نفسها بتوصل لها الصلاة نريد لحنا بروح الصلاه نريد لحنا بروح الصلاة ونريد صلاة فيها روحانية اللحن عارفين روحانية اللحن دي زي ايه؟ آه الآباء لما ادوا وضعوا الألحان وضعوها بطريقة فيها روحانية اللحن يعني مثلا ايه؟ أول ما يجوا لكلمة ربنا يلاقوا طولوا فيها ط... خدوا مرد البولس تقول بابلو سيفو كامبنشويسي ماشي كده على طول أول ما يجي الإفنوتي نلاقيه قعد يطول يطول يطول لأنه ابتدى يخش في المجال الإلهي ويتمتع بربنا فاسم ربنا مش عايزه يسيب لسانه عايز في اسم ربنا ده ي- ي- يستحلى الاسم ده شوية و- ويقعد فيه شوية واخدين بالكم تيجي لما يتكلم على ال- على الخلق مثلا يقول ايه انصف افجس اوه افشوبي افجس يعني قال الامر كده افجس يعني قالها انصف افجس هو قال اوه افشوبي يعني خدت راحتها بقى على بال ما آه، تتكون الارض دي لكن الامر افجس كلمه كده مش محتاجه لتطويل تمسك في اللحن كده على طول تلاقيه في كل مناسبه آه، ليه النغمات بتاعته كل مناسبه ليه النغمات بتاعته كنت نايم في الدير وكان المعلم مخيل بيعلم بقية الأبهات الكهنة الجداد آه، ال- اللحن الأول في صلاة نصف الليل لحن التنسين تنسينه دي بسيطة لكن في لحن تنسينه الطويل قوموا يا بني النور كنت متهيألي زي واحد زي أم كده بتغني لابنها وتصحيه بطريقة جميلة جدا ال- الألحان القبطية لها عمقها الذي يؤثر في النفس ألف في المية الإنسان الذي يتدرب على اللحن القبطي ويتقنه يشعر إن أغاني العالم لها موسيقى سطحية هامشية بلا عمق بلا تأثير زي ناس بشوتنج يعني مش مش عمق الإنسان الذي يجد لذة في عمق الكنيسة يستطيع بصلاته ان ينقل هذا العمق ليس فقط الى الاسماع وانما ايضا الى القلوب والى المشاعر يخلي الناس عايشين امال لما نقرا في سفر الرؤيا عن الحان ما فيش حد يعرفها الا الذين قالوها يوحنا الحبيب كان قاعد يسمع اللحن ولا لا لا لا فيش حد ابدا يعرف اللحن ده حاجات جميلة ونفكركم لما تروحوا السماء إن شاء الله بعد عمر طويل هت هتتمتعوا بس برؤية الملائكة والقديسين ده انتوا هتجدوا لذة في ألحان جديدة لم تسمعوها من قبل بحيث يبقى الواحد فيكم كده في حالة نشوة باللحن النشوة باللحن يعني اللحن لم يخرج فقط من الفم ليصل إلى الأذن وإنما خرج دخل من الأذن إلى القلب وإلى المشاعر وأصبح كلام اللحن بيعزف على أوتار قلبه مش بس على أوتار الآلة الموسيقية اللي بره ما هو في آلة من بره بتشتغل على أوتارها وفي آلة من جوه اللحن بيعزف عليها كده لقد نصلي وما فيش لازمة للألحان يعني أهي تأدية واجب نريد اللحن المؤثر نريد اللحن المؤثر مرة مرة وأنا شاب قبل الرهبنة كنت مسافر آه عندي اجتماع في شبين الكوم وبعدين أنا وأنا بقترب من الكنيسة سمع صوت في منتهى الجمال زي ما يكون بيجذبني بيزقني نحو الكنيسة بسرعة عشان أوصل وبعدين عرفت ان هذا الصوت صوت المتنيح الانبا بنيامين كان له صوت ج- جميل وعميق كان يكفي ان الناس يسمعوا صوته لحن كده كان كان بيقول يسهر عليه آه، بداية الإنجيل أو طريقته حتى في في, في قراية الإنجيل عادي يعني طريقة عجيبة جدا فلما نتكلم على روحانية الطقس برضه نتكلم عن روحانية اللحم ونفرق بين الدمج بين الدمج وبين الصلاة الملحنة نكتفي بكده وكم فكروني أكمل لكم روحانية الطقوس